بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اكلمكم في موضوع دور الخادم في تعزية المخدومين احيانا كخدام او عادة هيحصل لأي خادم بيفتقد عشوائيات قرى انه هيقابل ناس مجروحة مجروحة في أحزان في حوادث في تجارب تقيلة وبالذات في انتقال الأحباء والخادم دور من أدواره الأساسية أن يعطي عزاء للمخدوم يعرف يسند المخدوم في اللحظة دي ولا يتحول إلى ما قالوا أيوب معزون إيه متعبون كلكم فساعات في خادم يروح يعزي يكمل على الناس الموجودين فالحقيقة بفكر كده في سلسلة محاضرات لو ربنا ادانا نعمة ازاي الخادم ينقل العزاء الروحي للناس لان ده موضوع مهم وكلنا لينا دور في كده لانه المجروحين كتير بالذات اللي بيفقدوا احبائهم بيبقوا ساعات مش عارفين يطلعوا من الحزن و أي غلطة في الكلام ممكن تلخبط الدنيا تتعب أكتر ما تريح كورنثوس الثانية معلمنا بولس يقول إيه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا أول مبدأ عاوزين نتعلمه إن أي تعزية هي عبارة عن كلمة واحدة اسمها إيه بالمسيح اوعى تقول يعني مثلا في ناس تقول إيه تدخل تعزي تقول كله فاني ايه اللي كله فاني وده يعزي في ايه ده يعني صحيح سليمان قال كله فاني بس مش ده اللي يعزي طب ما احنا مش عاوزينه يفهم اللي قاعد يسمع ده ممكن الكلام ده ما يريحوش هي جزء من الحقيقة لكن جزء لوحده مش مريح هي التعزية الحقيقية هي المسيح نفسه وهنشوف ازاي كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا إن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم العامل في احتمال نفس الألام التي نتألم بها نحن أيضا إن كنا نتضايق بولس في الوقت ده كان مجرب هو والمجموعة اللي معاه كانوا مضطهدين بشدة وبعت لبتوع كورنثوس هم كمان مضطهدين فعاوز يشجعهم ويسندهم قال لهم إن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم العامل في احتمال نفس الألام التي نتألم بها نحن أيضا أو نتعزى فلأجل تعزيتكم وخلاصكم فرجاؤكم فرجاؤنا من أجلكم ثابت يعني إيه أقول لكم حاجة بس ما تتخضوش شوية ساعات ربنا يسمح لخدامه بآلام مش بس لنفسهم عشان يقدروا أن يعزوا آخرين بنفس الاختبارات دي تصوروا يعني إيه هنا بولس يقصد المعنى ده بيقول ربنا بيسيبنا نتألم ونتعذب عشان لما يعزينا في ألمنا نقدر نعزيكم في ألمكم رجاؤنا من أجلكم ثابت يعني إيه يعني الواحد اللي عايش يخدم بس لو ربنا مخلي الدنيا سهلة وجميلة معاه بيبقى عنده كلمة فرح يقدمها للناس لو عنده ضيقات وآلام ربنا بيعزيه فيها يقوم يعزي المجربين عشان كده تلاحظوا مثلا تصوروا معايا واحدة مثلا اترملت وفي ظروف مش سهلة أكتر خادمة تقدر تعزيها مين أرملة زيها لما تبقى فرحانة بربنا وماسكة في ربنا وعاشت المشاعر دي كلامها أقوى أقوى من أي كلام ليه لأنه في خبرة معينة واخدين بالكم واحدة مثلا أنا منساش واحدة من اللي راحوا السماء بعد ما كانت بتتعالج من سرطان يعني فترات طويلة قالت لي أنا خليت كل خدمتي هذا النوع من المخدومين أنا بروح لهم وأول كلمة بقولها لهم أنا إيه زيكم ومتقدمة عنكم شوية لأنه قالوا لي مفيش فايدة خلاص فطبعا لما بتدخل الدخلة دي على الناس ويلاقوها فرحانة بربنا ما يقدروش يقولوا لها انت مش حاسة بينا انت بتتكلمي وايدك في المية الباردة لا مش في المية الباردة في المية السخنة فبيبقى الكلام اقوى فساعات ضيقتنا والمنا يا ربنا يسمح بيها عشان هو هيعزينا كده كده لان احنا خدامه واولاده لكن بنفس التعزيه دي نقدر نعزي اخرين ده اللي قصده بولس الرسول قال رجاؤنا من اجلكم ثابت يعني احنا كده كده عايشين نخدم الناس كما انتم شركاء في الالام انتم ايضا في التعزيه ايضا شوفوا هنا مثلا كلمه تانية البولس يقول ايه ارسلنا تيموساوس أخانا وخادم الله والعامل معنا حتى يثبتكم ويعظكم لأجل إيمانكم كلا يتزعزع أحد في هذه الضيقات فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون لهذا يعني إيه الكلمة دي الخادم معمول عشان اللحظة دي أنت كخادم معمول موضوع لهذا يعني إيه دورك الأساسي تسند الناس المتزعزعه تسند الناس المجربة المضطهدة المخضوضة المنزعجة المضطربة اللي خايفة اللي حزينة دورك الأساسي كده نحن موضوعون لهذا يعني بولس كان في مأمورية وسمع عن الأحداث بتاعة تسالونيكي وكان في كذا شهيد ساعتها في تسالونيكي أن بعت تيموساوس يفتقد الشعب تسالونيكي قال لهم لأن احنا ربنا عملنا عشان اللحظات دي فخلي بالكم دي مسؤولية عليكم كلكم كخدام إننا موضوعون لهذا يعني دور من أدوارنا الأساسية لما نلاقي حد مجرب حصلت له حادثة أو في مرض شديد أو فقد حد مفروض نجري عليه نسيب اللي في إيدينا لأننا موضوعون لهذا بس طبعا نشوف نقول إيه بقى لا نقول كلام أو نعمل حاجة مش مظبوطة برضه على سبيل التعزية يقول بولس الله الذي يعزي المتضعين عزانا بمجيء تيتوس بولس في الوقت ده هو اللي تعبان يعني بولس نفسه نفسيا كان تعبان فقد بعض أحبائه وبسبب اضطهادات شديدة الخدمة كانت متعسرة فهو قال يعني باتضاعه كده بيكشف بيقول أنا كمان كنت تعبان لما جه تيتوس واحد من تلاميذه اترسم أسقف بعد كده هو اللي عزاه عزاه يقول له الكنيسة ماشية كويس والناس بتصلي وما تخافش عليهم وما تنزعجش إيمانهم إيمانهم شديد قوي وهنا حاجة غريبة شوية هدقوها لما تخدموا خدمة التعزيات كمان خدمة التعزيات معزية يعني إيه أنا أذكر مرة كنت رايح لأب وأم فقدوا ابنهم في حادث ابنهم الوحيد وكان شاب لسه متخرج في بداية الكهنوت كمان فأنا ما كنتش عارف ممكن أروح أقول إيه بس أنا عارف الآية بتاعت إن أنا موضوعون لهذا يعني شغلتي هعمل إيه طيب فرايح عمال أقول له في السكة يا رب هقول إيه بس ده ابن وحيد ويا دوب متخرج ومشي طب إيه اللي ممكن أقوله أنا لناس زي كده وأنا لسه برضه يعني شاب صغير ويعني ما مهما قلت كلام ممكن بالنسبة لهم يبقى ضعيف فأنا داخل عمال أقول له يا رب الحقني أنا مش هعرف أقول حاجة فوجئت إن الراجل ومراته متعزيين وده كان لسه تاني يوم أو تالت يوم وبيقولوا كلام روحي قوي على درجة من الإيمان قوية بيقولوا هو احنا كنا عاوزين احنا من ساعة ما جبناه في الدنيا كل اللي قلناه احنا عاوزين ندخله السم اتفقنا مع بعض من ساعة ما اتولد انه حطينا ايدين في ايدين بعض يا رب خلينا نربيه كويس عشان نجهزه لك للسام انت اديته لنا وقدرنا نوصله لك السام هو اللي قام استوي وحب ياخد السما خلاص خد ودعته نشكر ربنا صلي لنا ابونا يصبرنا انا بقيت بقول حاجه بقيت اسمعهم وانا اللي هعيط من كتر التاثر وبقيت فرحان بيهم جدا ازاي ناس واصلين لهذا الايمان وهذه القوه خدمه العزاء معزيه فهنا شوفوا بيقول ايه عزانا بمجيء طيطس وانت ناقصك تعزية يا بولس إنما الذي يعزي الآخرين يتعزى زي كلمة المروي هو أيضا يروى في ناس تخاف تدخل على المواقف دي هم مش فاهمين أنه خدمة مثل هذه المواقف الصعبة هي ذاتها معزية أنك بتاخد نعمة في الوقت ده وتفاجأ أن ربنا بيسند الناس لأن هو المعزي وأنت تفتكر في حد يقدر يعزي في الوقت ده فأنت لما بتشوف التعزية اللي عاملها ربنا في قلوب الناس أنت كمان تتعزى كخادم وليس بمجيئه فقط بل أيضا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم يعني هو رايح يطبطب عليهم يقول لهم معلش ربنا يعوض عليكم ويسندكم وآلام وتجارب والدنيا ضيقة وهنعمل ايه ويومين ويعدوا والكلام ده فوجئ ان الناس متعزيه فرجع لبولس بولس خايف جدا على اولاده من الضيقة دي فرايح يقول له بعت تيتوس فتيتوس جاي يقول له اسكت ده هم احسن مننا ده انا لقيتهم فرحانين بربنا ومتصبرين وزي الفل فيبقى شوفوا تيتوس رايح يعزي لقاهم متعزيين فتعزى رجع لبولس اللي مش متعزي يعزيه ويطمنه ويقول له لا ما تخافش عليهم وهو يخبرنا بشوقكم ونوحكم وغيرتكم لأجلي حتى أن يعني قالوا له ده خايفين عليك انت يا بولس حتى أني فرحت أكثر برضه نقطة تاني مهم أرجوكم في خدمة التعزية اتعلمتها من كاهن كبير زمان أهم حاجة تقول كلام ربنا اوعى ما تقولش آيات كلام الدنيا ضعيف جدا في العزاء هنا لازم كخدمة تعزية تنطق باللي قاله ربنا بالظبط لأنك لو ما عرفتش تقول كلام ربنا أنت ممكن تتعب الناس جدا خدمة العزاء يا تفيد يا تضر خلي بالكم خدمة العزاء بالذات ممكن تضر مش تفيد وفي محاضرة كاملة في مرة ناخدها عن الضرر من خدمة العزاء أو أخطاء مشهورة في خدمة التعزية إنما عشان تظبط أقل حاجة إنك تجري على ربنا تستخدم كلامه الآية الجميلة اللي يقولها أشعيا النبي أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعيا بكلمة أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعيا المعيا الإعياء اللي هو واحد شديد التعب يعني تعب نفسي تعب جسدي ازاي تسند واحد بكلمة الكلمة دي لازم تبقى بتاعت ربنا أعطاني السيد الرب يوقظ كل صباح يوقظ لي أذنا لأسمع يبقى اللي بيسمع كلام ربنا ويلاقي آية حلوة قوي يقول أنا شغلتي هاخد الآية دي أوصلها هروح أقول له بص في آية جميلة بتقول إيه بس خلاص وصدقوني بالبساطة دي ساعات آية واحدة آية واحدة تحطها كده قدام الشخص المجروح تكون كفيلة أنها تغير حالته الروحية أو النفسية تكون هي اللي فيها الشفاء آية واحدة بسيطة وعد حقيقة كتابية فإذا أنت لما تكون مذاكر الإنجيل هتبقى خادم معزي كويس قعدت تقول بقى الكلام بتاع الناس الكلام بتاع الناس ضعيف وكلام متعب ومش مش مطلوب من ولاد ربنا يقولوا كلام الناس من يتكلم فكأقوال الله أنت مش رايح تقول كلام الناس عشان تعرفوا قيمة خدمة العزاء أول وعظة وعظها المسيح في تاريخ البشرية في لقى أربعة كانت أول مرة يقف المسيح يوعظ لقى أربعة من لقى واحد واثنين وثلاثة اللي مذاكرين أحداث الميلاد ويدوب انتهت بإيه بمعمودية المسيح لقى واحد اثنين ثلاثة أربعة دخل المجمع لأول مرة في الجليل ما هو من ناصرة الجليل دخل المجمع في بلده وقف يوعظ لأول مرة فبهتوا من تعليم اختار أنهي وعظة اختار أنهي نص فتح أشعية وقال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر أرسلني لأشفي لأنادي للمأسورين بالإطلاق للعمي بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية في كلمتين في دول على الأقل في الترجمة العبرية بمعنى أعزي كلمة أبشر وكلمة ساعات أشفي بتيجي بمعز يعني إيه أنا ربنا بعتني أطبطب على الناس أنا جيت الدنيا دي أسند أعزي أشفي المجروحين وأنادي وأكرز بسنة الرب المقبول إذا ربنا يسوع له المجد جه الدنيا يعطي عزاء بالشفاء بالخلاص بالتدخل الإلهي بحبه الإلهي أو جاي يعزي المجروحين إذا دورك أنت كده كخدم أنت بتتشبه بالمسيح فأنت بتقول ربنا بعتني عشان أسند الناس وأبشرهم بالفرح شوفوا كمان اللي يأكد أن العزاء متبادل معلمنا بولس في روميا واحد يقول إيه أنا كنت جاي لكم والشيطان عطلني وأنا بصلي لكم على طول لأني مشتاق أن أراكم في رومية واحد كي أمنحكم هبة روحية لثباتكم وبعدين بعد ما قالها بحس ان بولس ايه يعني بيخاف يفتكروه متكبر هو مش متكبر ابدا بس ساعات يتكلم بثقه بيبقى حاسس ان معاه عطيه من ربنا عاوز يوصلها فبيقول ربنا مديني هبه عاوز اديها لكم عشان تثبتوا وبعدين قال لا بصوا اقولها لكم بطريقه تاني لنتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا إيمانكم وإيماني يعني أنتوا تعزوني بإيمانكم وأنا أعزيكم بإيماني أنا أشوفكم كده ثابتين في ربنا وفرحانين ومستحملين التجارب أتعزى وأنتوا تسمعوا كلمة ربنا مني تقوموا تتعزوا فنتعزى بالإيمان الذي فينا رايح راجع الإيمان الذي فيكم إيمانكم وإيماني يبقى جلسة العزاء خلي بالكم إنها جلسة تلمذة صدقوني من أكتر المواقف اللي اتعلم في الواحد طول العمر لما تشوف إنسان مجرب متعزي دي لوحدها درس مش سهل أبدا ليه؟ بتشوف شخص في محنة شديدة قوي بيقول أشكرك يا رب طب ده إيه ده؟ ده كل الوعظ اللي بنقوله بتلخص في اللحظة دي ده واحد عمل كل اللي احنا بقالنا سنين بنقوله لأنه في الوقت اللي بتجيله تجربة جديدة قوي يبقى رد فعله كده حاجة تعزي فأنت كخادم بتروح تعزي الناس لكن تبقى فاهم كويس إن المرة دي أنت هتسمع درس هتشوف درس لأن ربنا يعزي المجروحين فهتشوف إيمان كان مستخبي عشان كده أسرعوا إلى خدمة العزاء تخافوش منها لأن ربنا هتلاقوه متواجد جدا في بيوت المضرورين دول والمجروحين ويعطي عزاء يخليك انت تتعلم وتشوف بقى بعينيك اللي انت بتسمع عنه في الوعظ قلنا كلمة ربنا سر العزاء شوفوا في المزمور يقول ايه كلام الرب كلام نقي كفضة محماة مجربة في الأرض صفيت سبعة أضعاف يعني كلمة ربنا دي محسوبة سبع مرات قبل ما تيجي في إيدينا كلمة ربنا دي ربنا نقاها جدا عشان يبقى تأثيرها ما فيش زيه فانت لابد ان تستعين بكلام ربنا وانت بتعزي الناس احذر من انك انت تقول كلامك الشخصي خلي اساس كلامك في التعزية كلام الانجيل وطبعا لازم تختار الفصول تصور واحد مثلا رايح يعزي يجيب فصل عن غضب الله عن الاشرار يبقى يعني مالكش حق يعني مش وقت دلوقتي انت كده بتخوف الناس وهم مجرحين وتعبانين ممكن واحد يجيب مثلا مثل الزارع برضه مش وقته مثل الزارع كويس حلو بس يعني دلوقتي احنا بنتكلم في فلان اللي مشي ولا فلان المجروح ده شوف قول له حاجة تانية اذا هنا طبعا اللي عارف كويس في الانجيل هيختار النص المناسب افتكروا كمان الكلمة اللي قالها بولس الرسول كلمة الله حية وفعالة عارفين الدواء الفعال يعني الأدوية المصرية تلاقوا ايه البديل الأجنبي دايما شوية أقوى شوية ليه لأن كان في شركات كثيرة يعني تستخسر في المادة الفعالة لا كلمة ربنا كلمة فعالة ما تتغشش أبدا فتأثيرها فعال فعلا وأكتر حاجة هتقعد في قلب الشخص تعزيه هي الكلمة الآية اللي انت علمتها له او حفظتها له او سبتها له مكتوبة او نبهته ليها ما كانش شايف وحبذا بقى لو انت تخرج من كنزك جددا وعتقاء يعني القعدة آية كده وآية كده ويمين وشمال وقديم وجديد تبص تلاقيه ايه ابتدى يفك على طول لان كلمة ربنا فعالة فدوى سريع المفعول وامضى من كل سيف ذي حدين ساعات الحزن يبقى عميق جدا في احزان بتبقى داخلية جدا بالذات في الارتباطات الشديدة قوي بيبقى شخص الحزن جوه مفاصله يعني مش جوه قلبه يبقى خلاص في عضبه من كتر الوجع شوفوا الكلمة قد ايه جميلة لما يقول خارقة الى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ يعني لو في لو في حزن مثلا كلمة ربنا تفضل وراه وراه لغاية ما تجيبه من من جدره مهما كان إذا كان عندك ثقة في كلمة ربنا قادرة أن تنزع الحزن الرديء طبعا لأن في حزن حلو لكن احنا بنتكلم على الحزن المؤذي مهما كان عميق و- و- وتقيل على قلب الشخص برضو لما يتقال في أعمال 15 بعتوا رسالة مع بولس وبرنابا وبعتوا معهم سيلة ويهوذا يقول لما قرأوا الرسالة فرحوا لسبب التعزية يعني الكلام اللي كتبوه لآباء الرسل وبعتوه مع بولس وبرنابا لبلود- ب- لأنطاكيا وشعبها الناس فرحت بالكلام إذا كلام ربنا دايما مفرح مجرد قروا الكلام قرأوها وفرحوا لسبب التعزية وهنا عاوز أقول لكم عشان منكم شمامسة أرجوكم يا شمامسة لما تقروا الرسائل في القداس اقروا بالراحة واقروا بصوت واضح وخلوا الناس تفهم بتقولوا ايه الكلام ده معز جدا وممكن يفرق جدا أذكر شماس معانا راح السما من كذا سنة كان لما يطلع يقرأ مش محتاج حد يشرح ورا منه الجملة تاخد وقتها والتشكيل مظبوط جدا والصوت واضح تمام ويقرأ ببطء شديد تبقى انت قاعد متكيف كده كأنه بيوعظ من غير وعظ لأنه بدل قرأ الآية صح قوي وببطء ببطء، الناس تقدر تستوعب ورا منه انما يطلع الشماس من دول ولا يمكن لا ما حدش فاهم حاجه ما تبقاش عارف ده بولس ولا بطرس ولا قال ايه اساسا وتقعد تحاول تفتكر طب مش هو الكلام ده معمول عشان للبركه بس ولا للفايده ارجوكم انتبهوا لكده نقطة تاني افتكروا دايما ان في نوعين من الحزن مش كل حزن انت رايح تشيله لا في حزن مقبول لأن في ناس بتبقى شديدة في العزاء تمنع أي حزن لا حاسب في حزن طبيعي المسيح حزن المسيح بكى المسيح تأثر المسيح كان موجوع جدا نفسي حزينة جدا فمش كل حزن أنت تقف تقول عاوز أشيله تشيل إيه تشيل ده حاجة مفيدة ده الحزن الطبيعي العادي بتاع فراق بتاع وجع طبيعي ما ينفعش تشيله احنا دورنا في العزاء ان ننزع الحزن الرديء طب ايه الفرق الحزن العادي هو رد الفعل الطبيعي للوجع يعني لما واحد ممكن يتعور ويعيط ما ينفعش نقول له ما تعيطش ما هو موجوع واخدين بالكم ولما واحد حد يفرقه ويبقى بيبكي مثلا بحرقة برضه ما ينفعش تقول له بطل تعيط ما هو غلبان صعبان عليه إنما الحزن الرديء هو نوع من الكآبة التقيلة اللي على القلب اللي ما يبقاش فيها نور ويبقى الواحد داخل كده في كآبة صعبة بدون أي عزاء بدون أي رجاء عشان كده معلمنا بولس هنا ميز وقال إيه أريد لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الرقدين كي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم يبقى احزنوا مفيش مشكلة لكن مش بالطريقة بتاعتنا أهل الدنيا اللي ممكن يحزنوا بلا رجاء لا دي لا إذا احنا لابد أن نحترم مشاعر الحزانة ولما المسيح بكى هنشوفها في محاضرة تاني دي أحد أهم طرق التعزية بكاء ها، مع الباكين يعني ممكن أكتر حاجة تعزي الناس إنه يلاقوك بتبكي معه من غير وعظ دي لوحدها معزية جدا زي ما المسيح بكى مع مريم ومرسى لأنه ده مشاركة حزن حزن فما ينفعش تلاقي اللي قدامك بيتوجع وانت عمال تضحك ما هو ما ينفعش طبيعي انك انت مجرد احساسك بيه ده لوحده شيء معز لكن خليك واعي لئلا يكون اللي قصادك داخل على حزن رديء حزن رديء ده معناه اتشال الايمان والرجاء ثقته في ربنا راحت وعشمه في ربنا راح دي اخطر حاجه دخلنا في حته خطر دي تجيب معاها حزن مؤذي ممكن يحطمه ويتعبه تماما الحزن الرديء كمان يقول عنه معلمنا بولس حزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة أما حزن العالم فينشئ موتا أدي اللي احنا بنحاول نشيله الحزن اللي يخلي الواحد ينطوي وينزوي ويشك في ربنا وخلاص يبقى عاوز يموت و... لا حاسب إن كان في مرض إن كان في في وجع شديد إن كان في حدث فراق ولا حاجة ما تسيبش الحتة دي تدخل وهنا شعار ال- التعزية أحد شعارات التعزية رمية 12 12 افتكروا الآية دي هنقولها دلوقتي مع بعض فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة تعرفوا تقولوها فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين كمان مرة فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين التلات معاني دول هم أساسات العزاء ان انت بتحط رجاء قدام الشخص يقوم يفرح تقول له اللي سبق للسما هنشوفه تاني حاجة تفرح اللي سبق للسما فرحان حاجة تفرح اللي سبق للسما في حضن المسيح يا بخته او انت وانت متألم ألم شديد زي كده بقيت مصلوب مع المسيح رجاء فرحين في الرجاء انت وانت قاعد دلوقتي وقابل التجربة من ايد ربنا ليك اكليل كبير في السماء ادي رجاء فرحين في الرجاء صابرين في الضيق يعني ايه اي واحد تعبان عاوز الضيق يتشال اصبر معلش اصبر طول بالك ربنا له معاد يشيل الضيق ربنا حاسبها كويس عارف امتى ي- ينزع الضيقه دي في كل الاحوال مواظبين على الصلاه الصلاه سر العزاء لو الشخص معرفش يصلي باي درجه مش هيتعزى باي درجه يعني صلاة يسوع كويس صلاة شكر كويس مزامير كويس يكلم ربنا كويس يشكر ربنا كويس ي- يقول تراتيل حلو أي حاجة تمشي المهم تبقى صلاة يبقى إيه فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة أنا هاخد نص واحد المرة دي لكن في نصوص كتيرة بقى لو جاء وقت نحاول ندرسها مع بعض ك كبعض الأفكار للتعزية إنما أول فكرة تهمني كلمة مهمة اسمها الراقدين أول فكرة في رسائل التعزية كلمة الراقدين دي خاصة بالحالات الوفاة كنيستنا تحب أوي الكلمة دي ما تحبش أبدا تقول كلمة موت وهي خدت ده عن المسيح اللي ما كانش يحب يقول مات يقول نام لعازر نام ابنة يايروس يقول لهم لا تنوحوا لا تبكوا انها نائمه فقالت الكنيسة قالت خلاص مش هنستخدم كلمة ميتين نستخدم كلمة راقدين أول مرة اتقالت على حد لما اتقال إذ قال هذا رقد إذ قال هذا رقد دي اتقالت على استفانوس ما اتقالش مات كان بيترجم وشكل الموتى صعب قوي إنما الحقيقة مجرد إنه حط رأسه كده اتقال إنه رقد اتقال على المسيح انه باكورة الراقدين يعني من اول المسيح اسمها راقدين قبل المسيح ميتين لكن ساعة ما المسيح دخل القبر كل اللي بعد المسيح تبعه اسمهم راقدين قبل المسيح لا مات يقول لك مات ابراهيم وانضم مش عارف مات رقدة دي بتاعت عهد جديد ليه لانه بعد المسيح ما مات ما بقاش الموت موت اسمه رقاد الحقيقة كلنا بنرقد يوميا مش كده وكلمة رقاد بالنسبة لينا بعيدا عن المعنى ده يعني الحقيقة كلمة مريحة ليه الواحد لما يكون مجهد وتعبان بيجري على سريره يعني ايه يا سلام على اللحظة دي يعني لحظة الرقاد دي لحظة استرخاء ولحظة راحة ولحظة تدي اجازة لعقلك وجسمك بقى يفك شوية خلاص هو ده المعنى اللي الكنيسة عاوزة تقوله ان فكرة النوم دي فكرة مريحة جدا وايه لما واحد يكون تعبان وشايف واحد نايم يغير منه يعني فهو ده الوضع الطبيعي اللي الكنيسة عاوزة تنقله في فكرة الرقاد وعشان كده مجرد الكلمة دي تتكلم عنها او تو- توضحها او تستوعبها يبقى عندك كلمة عزاء لما يقول لعازر حبيبنا قد نام شوف التعبير انا رايح صحيه بالبساطة دي يا رب هم حتى في الأول يعني قالوا له طب خلاص لو نام يبقى خف لأنه أكيد كان متوجع وهو عيان فلو نعس يبقى بركة يبقى خف قال لهم اه نعس بس مات يعني ايه ده مفيش فرق بالنسبة لك لا مفيش فرق هو نام انا هروح اصحيه هو نفس الموقف اللي هيحصل معانا كلنا هننام وهيجي المسيح يصحينا عشان كده النص ده بيتقري في صلاة التالت حكاية لعازر نام وأنا رايح أصحيه هذا الموضوع بقى من أوله لآخره فلان نام وأنا هروح أصحيه أصحيه دلوقتي أصحيه بعدين واللي نايم هيصحى وخلاص برضه لما دخلوا لقى الصويت واللكد وبتاع قال لهم لا تبكوا لم تمت لم تمت ازاي يا رب ماتت لكنها نائمة قاموا ضحكوا عليه معلمنا بولس يستخدم الكلمة دي يقول هو ده سر أقول لكم لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير خلاص ما بقالش بيستخدم كلمة موت خالص بيقول مش كلنا هننام يا جماعة في اليوم الأخير لكن كلنا لازم نتغير هنا كان بيشرح ساعة مجيء المسيح طب كل الناس هتكون نامت لا في ناس هتبقى زي هنكون نمنا لكن في ناس هتبقى لسه عايشة لكن كله لازم يتغير اللي رقد يقوم وياخد جسد ممجد واللي صاح يتغير وياخد جسد ممجد عشان يقابل المسيح كل الأبرار بقوا يستخدموا عليهم كلمة رقد في العهد الجديد يعني داود في لغة سفر الأعمال يقول إيه بعدما خدم جيله رقد وانضم إلى جيله من هنا تيجي كلمة استيقظ أيها النائم وقوم فيضيء لك المسيح دي الرسالة اللي مستنيها كل واحد دخل أصلا الأب استغربت زمان أن مزمور من مزامير الخارجة بيتقال فيه كلام مفرح قوي فيعني في أول مرة صليت ككاهن بقى قلت الكتاب ده فيه غلطة ولا إيه مزمور فرايحي خالص بيتقال وإحنا إيه يعني قدامنا الجثمان يعني باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته باركي يا نفس ايه العز ده هو فرح ولا ايه ولا تنسي الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك الذي يفدي من الحفرة حياتك الذي يكللك بالرحمة والرأفة الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر الشباب للوهلة الأولى قلت دي غلطة وبعدين لقيتها مش غلطة كتاب الخارجات فيه كده فين لما فهمت أو يعني على قد ما فهمت أن الكنيسة بتنطق النفس النفس خلي بالكم شوفوا التعبير باركي يا ايه يا نفسي لان الجسد خلاص نام النفس اكتر لحظة هتسبح فيها ربنا في اللحظة دي يعني كلنا بنرتل وكلنا يمكن في الترتيل والتسبيح نبقى فرحانين شوية وقلبنا مرتاح لا لا لا ده كله ما يجيش جنب اللحظة اللي تطلع فيها من جسدك في اللحظة دي هتبقى بتسبح بانطلاق عمرك ما دقت زيه هي في اللحظة دي فالكنيسة حست انه ده اجمل مزمور يركب على النفس اللي خرجت دلوقتي لانها بتقول باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته كأن في اللحظة دي النفس شافت كل اللي عمله ربنا من اول لحظة لاخر لحظة في العمر يعني احنا مش شايفين كل اللي عمله ربنا لكن في لحظة خروج النفس هتشوف ده كله وبعدين الذي يغفر جميع ذنوبك كلنا بناخد غفران في الصلاة وفي الاعتراف وفي التناول إنما محدش فينا مقدر الغفران أكتر واحد يقدر الغفران النفس في ساعة خروج تحس يعني إيه كل الخطايا اللي عليها اتمسحت فتبقى مش عارفة تشكر ربنا إزاي الذي يشفي كل أمراضك هي دي اللي غزتني ساعتها الراجل المريض مات يشفيه إزاي بقى ما هو مات خلاص لا طلع في معنى تاني أعمق هو الموت أو الرقاد نوع من الشفاء ليه؟ لأنه هو شفاء نفسي وروحي هو مش جسدي بس شفاء ليه؟ خلص الوجع خلص زمن الدواء خلص زمن القلق خلص فهو نوع من الشفاء عشان كده أقول لكم سر بس ما تتغظوش منه في صلاة مسحة المرضى سر مسحة المرضى سر القنديل فأول صلوة احنا سبع شمعات سبع صلوات ابونا بيقول ايه بيصلي للمريض فيقول له يا رب سامحه يا رب اشفيه وبعدين يقول سرا عشان لو قالها جهرا اهل المريض يعملوا في حاجه يوشوش ربنا يقول له ولو مش عاوز تشفيه خده بس خليه تايب يعني ايه يوشوش ربنا مش مهم يعني ان كان مش عاوز يخف مش مهم يخف المهم يوصل فبيننا وبينك كده لو مالكش في الشفاء مش مش عاوز الحل ده عندنا حل تاني خليه تايب ومغفورة خطاياه وخده براحتك ده إدراك الكنيسة للفكرة كده كده شفاء ما غيرتش اسم السر وسميته سر رقاد مثلا لا سر مسحة المرض ليه لأنه احكي آه لكم حكاية حصلت معانا زمان كنا بناخد مجموعة شباب وكان بعضهم ملوش خالص في الخدمة وبننزل بيهم زمان قرية في صمالوط كده وكان بعضهم شباب من الكشك كشك يعني اللي هم بيقفوا بره ما بيدخلوش الكنيسة خالص عيال بركة حلوين يعني وبعدين وبعدين ايه هم بقى كنا ننزل القرية فيفتكروا ان دول خدام بهوات جايين من ماري مرقس انا كان قبل الكهنوت وانا عاوز اقنع ابونا ان دول ملهمش خالص في الخدمة هو مقتنع اي حد جاي من ماري مرقس مصر الجديدة يعني يبقى خادم كويس وطول السكة اقول لهم يا عيال بلاش فضايح انا عارف الناس فاكراكوا خدام اختشوا شوية المهم توزعوا اتنينات يدخلوا البيوت والعشش في القرية فدخل واحد منهم دلوقتي في كندا متجوز ربنا يبارك له بيخدم هناك دخل واحد لقى راجل عجوز تعبان بقاله شهر يعني حالته متأخرة ففضلوا يلحوا عليه يا أستاذ فلان صلي له صلي له إيه هو هو الراجل ما يعرفش غير أمانة الذي بالعافية المهم وقف جنبه صلى أول ما طلع على باب العشة الصويت اشتغل وفضلنا فاكرينها له يعني المهم ان الموت يعني او الرقاد نوع من الشفاء الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل امراضك الذي يفدي من الحفرة حياتك برضو معنى اللخبطة طب ده دخل القبر يا رب احنا بنقولها والصندوق قصادنا يدخل القبر لا القبر ما يخوفناش الحفرة هنا ايه الجحيم فاحنا بنقول له مبروك عليك عديت الحفرة فالنفس فرحانة جدا لأنها بتقول له يا رب أنا اللي وحش اللي كل خطية طلعت براءة أنا اللي ما استاهلش خالص كل خطايا اتشالت أنا اللي كنت كل أمراض ومتاعب دلوقتي مرتاح مفيش ولا حاجة بتتعبني أنا اللي كنت متوقع مية في المية مكاني في الحفرة في جهنم في الجحيم أفاجأ أن أنا ليا مكان في الفردوس الذي يكللك بالرحمة والرأف تفاجأ النفس كمان على قد تعبها وغلبها أن ليها إكليل الذي يشبع بالخير عمرك عمرك إيه ما خلص لا العمر الأبدي الأبدية يجدد مثل النسر شبابك ده معنى جميل قوي يقولوا بعض أنواع النسور تسافر لما تعجز وتطلع جبل بعيد قوي وتحصر نفسها بين حجرين فترة وتفضل تكحت تقشر كل الريش القديم وتفضل تخبط بالمنقار المنقار يكون اتعوج قوي النسر يعيش كتير مع السنين فتكسر المنقار وتستنى لغاية ما الريش الجديد يطلع والمنقار الجديد يطلع ويرجع نسر كأنه لسه مولود تاني فدي فكرة الحياة الجديدة فاهمين ازاي يجدد مثل النسر يا شباب أتاري المزمور ده راكب جدا على اللحظة دي لأنه فعلا دي لحظة فرح لا ينطق بيها بالنسبة للرقاد دورك انت كخادم تعزية تعمل ايه تخلي الشخص ينسى الهم والحزن ويركز على فرح الشخص التاني يقوم يفرح له يا سلام يقول يا بخته وده تعبير القديسين طوبة طوبة دي يعني بخته بحيث ان المفروض الخادم المعزي ده يخلي كل الموجودين اللي موجودين يقولوا عقبالنا يا رب ده يبقى رد الفعل الطبيعي لو عدمت لو عملت خدمة عزاء مظبوطة تاني كلمة مهمة في العزاء بيسوع يقول إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام كذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه وأنا مركز هنا في النص بتاع تسالونيك الأولى أربعة الجزء الأخراني لأن قال كلمة الراقدون هنا قال إيه الراقدون بيسوع سر فرح أي نفس ماشية أو أي مجرب هو الكلمة دي بيسوع يعني إيه يعني هو ملتصق بربنا في ألمه ملتصق بربنا في رحيله من هذا العالم هو تبع المسيح هو بالمسيح عايش هو بالمسيح عنده رجاء عشان كده يقول في نفس الإصحاح الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة بوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح يقومون أولا يعني ايه مات في المسيح وتلاحظوا حتى التعزيات يقول لك ايه رقد في الرب او مات في المسيح كلمة في دي مهمة جدا او به البه والفه والحاجات دي مهمة جدا ليه يعني هو لو بره المسيح تبقى مصيبة تبقى كارثة تبقى نهاية وحش يبقى لا عزاء انما في المسيح بالمسيح لا ده يا بخته اختلفت 180 درجة يبقى فعلا ده ربنا بيحبه لانه ايه لازق في ربنا يسوع فخده للسماء ده سر القيامه يقول لي في المسيح يسوع لا الختان ينفع ولا الغرل بل الخليقة الجديدة على الذين يسلكون بهذا القانون سلام يعني ايه كل اللي فاهم يعني ايه في المسيح سلامه ما بيتهزش على اللي عايشين في قانون في المسيح على فكرة في المسيح دي شغلة الكنيسة القبطية او بالمسيح لما في نهاية القداس خالص قبل ما ندخل نتناول تلاقوا الشماس الشماس المعلم بقى الحلو اللي صوته حلو كده يغنيها بعد ما نقول أبانا الذي نهاية القسمة في نهاية القسمة بنقول أبانا الذي خلاص مستعدين ندخل نتناول آخر أبانا الذي إيه بالمسيح يسوع ربنا المعلم يقطعنا ويغنيها يقول خن بخريستو ويقعد يغني بقى اللي هي في المسيح يسوع ربنا ليه؟ يعني يقول انتوا كلكم في المسيح كلكم لازقين بالمسيح في المسيح بدل قلتوا أبانا الذي قلتوا بالمسيح يسوع ربنا اطمنوا لو حد فيكم مشي داخل على السماء حتف لأنه بيسوع تبعه هو تبعه تبعه لأنه متعمد تبعه لأنه بيقول أبانا الذي بالمسيح يسوع ربنا تبعه لأنه بيقول صلاة يسوع تبعه لأنه ملوش غير ربنا خلاص تبع ربنا ما يخافش على من بيقول الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة ودي على فكرة قراية الجمعة العظيمة البولس بتاع الستة في الجمعة العظيمة هو ده اللي لزق في المسيح عليه سلام ورحمة يعني لا يضطرب أبدا ورحمة الله تنتظر يقول كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع مهم يكون في المسيح عشان كده نخاف جدا لو واحد ما عندوش إيمان نخاف جدا لو واحد مقاطع ربنا خالص إنما عاوز أطمنكم حتى أكثر المسيحيين عندنا عادة على فراش الموت بيكلموا ربنا وربنا بيحطهم في كده عنده مجموعة اسمها مجموعة اللص اليمين فيها ملايين من البشر فعاوز أطمنكم إن كتير قوي من المسيحيين مهما كانوا فيهم عند إنما في اللحظات الأخيرة يقولوا له يا رب وان سألوا يا رب يسوع خلاص بقوا في المسيح تلم كل اللي اتعمل قبل كده بيسوع برضو كلمة البيع أنا بقول لكم رسائل تعزية يعني إيه لو أنت رايح تعزي واحد بتوضح فكرة الرقاد اتنين بتركز على الارتباط بالمسيح ودور المسيح بقى على فكرة دي تمشي حتى في التجارب والألام يعني لو واحد مريض تقول له على فكرة انت طول ما انت لازق في المسيح آلامك دي أكاليل في السماء آلامك دي ده كنز ليك كل وجع ساعة وانت بتقول يا رب يسوع ده اتغير خالص ما بقاش وجع ده بقى فرح وبقى إكليل وبقى ميراث أبدي وبقى وبقى هي نفس المعنى يقول الذي به بالمسيح لنا جرأة أو جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة يعني طول ما الواحد عارف اسم المسيح يتجرأ ويتقدم للمسيح بثقة شوف كلمة حلوة ازاي الذي به بالمسيح لنا جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة نتقدم للمسيح بثقة نقول له احنا تبعك تبع يا أولاد مش ممكن ربنا يقول مش تبعك بقى انت تقول له انا تبعك يقول لك ما لا انت تبعه خلاص بدل عاوزه تبقى تبعه آه تالت فكرة بسرعة عشان الوقت سرقنا مين اللي يسبق كلمة جميلة قالها بولس في النص بتاع تسالونيك الأولى أربعة إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام كذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه يعني زي ما حصل مع المسيح هيحصل معانا كلنا المسيح مات وقام كلنا هنموت ونقوم فما فيش خوف لأن احنا تبعه احنا ماشيين زيه إننا نقول لكم هذا بكلمة الرب نحن الأحياء الباقين لمجيء الرب لا نسبق الراقدين كلمة نسبق دي احنا في سبق على فكرة الشاطر هو اللي بيسبق عشان كده نقول في الأشية الذين سبقوا فرقدوا احنا من سبقوا زمنيا بصراحة هم سبقونا سبقونا لأنهم مستعدين فربنا قال يلا ادخل عدى الخط خلاص استوى نزل إنما احنا ما استويناش كل اللي موجودين دلوقتي ما استووش لأنه لو استوينا كنا مشينا الذين سبقوا فرقدوا إذا فكرة السبق دي يعني يا بختك سبقتني هو أنت تزعل لما تلاقي واحد جري وسبق ده اللي سبق كسبان فيقول احنا مش هنسبقهم كان في اعتقاد بسيط كده عند المسيحيين الاوائل خساره اللي مشوا دول مش هيحضروا المسيح وهو جاي فقال لهم لا لا انتوا فاكرين ايه ده المسيح وهو جاي هي هيصحوا عشان يحضروه معانا فاحنا مش هنسبقهم في حاجه هم اللي سبقونا في كل حاجه احنا مش هنسبقهم في حاجه احنا اللي قاعدين في الغلب شويتين انما هم سبقوا عشان كده بولس كان يقول اذا انا اركض اركض على فين على السماء هكذا ليس عن غير يقين أضارب كأني لا أضرب الهواء فاكرين لما يوحنا وبطرس كانوا بيجروا واحد منهم سبق الثاني يوم قيامة المسيح يوم ما سمعوا بخبر القيامة بطرس ويوحنا جريوا مين سبق يوحنا لأنه يعتقد يعني كتأمل اللي يحب ربنا أكتر يسبق للقبر الأول اللي يحب ربنا أكتر يسبق للأمر الأول إنما يوحنا خاف يدخل لأن لسه ما كانش فكر القيامة معاه فبطرس دخل الأول كانت إشارة إنه زمنيا بطرس هيموت الأول يعني يوحنا مشتاق يموت الأول لكن الحقيقة بطرس هو اللي هيموت الأول فهمت حاجة؟ يوحنا بيحب ربنا قوي فمن أول يوم كان عاوز يروح السماء خلاص وهو شايف المسيح صاعد ما تاخدني معاك بقى آخر كلمة في إنجيل يوحنا قام يوحنا يتبعه يتبعه يعني ما تسيبنيش أنت هتسيبني وتروح السماء قام سابه سبعين سنة بطرس اللي ما كانش بيسبق أو ما كانش بيجري مات الأول ويوحنا حضر استشهاده وكتب الإنجيل بعد استشهاده وحكى لنا قصة استشهاده كمان فهنا بينما الاثنين بيجروا يروحوا القبر لأن احنا كل اللي يحب ربنا صدقوني بيجروا على القبر جري لأنه بقى فاضي فاهمين القبر بقى فاضي يعني إيه القبر مش مزعج القبر فاضي كده كده قيامة احنا بنجري على القيامة مش بنجري على الموت احنا بنجري على الأبدية مش بنجري على الضلمة إنما إن كان يوحنا يسبق بالحب لكن ربنا له حكمته يسبق واحد غير متعاق آخر كلمة أقولها رجاء القيامة أهم فكرة تحطها قدام الشخص المتألم أو المجرب فكرة القيامة أهم فكرة أذكر أنا في نياحة أبويا أنا يعني جالي خادم كده صديق قال لي كلمة أول مرة يقولها لي يعني أول مرة خد بالي إنها بتتقال في الجنازات يعني قال لي خريستوس أنستي فأنا في الأول افتكرت هو عيد القيامة قريب ولا إيه مش فاهم أنا واخد باخد عز أبويا يعني فقلت له قال لي سوس أنستي وبعدين فهمت فهمت إن دي مدرسة مدرسة روحية إن يقولوا خريستوس أنستي في نياحة أي حد ليه؟ لأن فكر القيامة هو الخبر الحلو أنت هتقف عند الموت ولا إيه؟ لا لا ده الموضوع قيامة فأنت فكر في القيامة كده كده اللي ما ده نايم وهيصحى فأول ما تيجي فكرة القيامة واضحة في ذهنك تلاقي الموضوع هدي خلاص هنشوف بعض تاني ونعيش تاني والدنيا تكمل تاني وأحلى كتير من اللي احنا فيه يقول الرب نفسه بهتاب بصوت رئيس ملائكة أبوك الله ينزل من السماء والأموات في المسيح يقوم بعدها على طول يقول لذلك عزوا بعضكم بعض بهذا الكلام إيه الكلام اللي نعزي بيه بعض خريستوس أنستي المسيح قام يعني إيه كلنا هنقوم ما تخافوش واللي مشي هنقابله تاني إيه لما اتحاكم بولس الرسول وقف بقى ايه لقى في ناس لا تؤمن بالقيامة قال لهم بصوا بقى انا على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم حاكموني موتوني قطعوني ما عنديش مشاكل أنا عندي رجاء تموتوني هقوم فمش مش ما فيش مشكلة فلما قال كده طبعا اليهود وقعوا في بعض لأنه إيه بعضهم لا يؤمن بالقيام خمسة إلى لقاء يعني إيه برضو من الحاجات اللي تعزي المجروحين في رقاد أحبائهم فكرة اللقاء لأنه الموت عند غير المؤمنين نهاية علاقة الموت عند المؤمنين لا يؤثر على العلاقة الموت عند غير المؤمنين نهاية علاقة شخص انتهى مفيش حاجة اسمها انتهى انتهى ده ايه الجسم انتهى الروح ما بتنتهيش والعلاقة لا تنتهي أبدا وبالتالي احنا في لقاء مستمر وعلى لقاء آخر يعني ايه اللقاء بتاع الحب هذا اللقاء الروحي ده مستمر لكن في لقاء عين بعين و... ونسمع بعض ونقعد مع بعض ده وعد من ربنا ده لقاء أبدي قد كده الخبر ده معزي ومفرح يقول نحن الأحياء الباقين نخطف جميعا معهم في السحب تعرفين أول لقاء هيبقى على السحاب تصور لو قابلت واحد في الطيارة صدفة يعني لا ده الموضوع أحلى من الطيارة من غير طيارة تتقابلوا في السحاب انت وجدك بقى ووالدك والناس الأحباء قد ايه اللقاء ده بيبقى مفرح ده الواحد لما بيشوف واحد بقاله عشر سنين ما شافوش بيبقى يعني فرحان قوي تخيل بقى انت هتشوف كل الأحباء على السحاب في لقاء ووصيكم المسيح له المجد قد ايه ده لقاء مفرح وكل اللي سافروا هيجوا على السحاب ويقابلوا اللي طالعين من الأرض في لقاء أبدي لذلك عزوا بعضكم بعض بهذا الكلام وهكذا نكون كل حين مع الرب يعني هنبقى مع بعض على طول إذا الفراق ده بتاع الدنيا بس في السماء مفيش فراق في السماء كل العلاقات تعاد مرة أخرى وبشكل أعمق جدا وأقوى جدا وأفضل جدا لأنه الكتاب قال لنا المحبة لا تسقط أبدا يعني بدل في حب ما, يغلق ما, يك... ما ينتهيش الحب ما ينتهيش أبدا أبدا دي بقى إيه تعدي الموت خلي بالكم المحبة لا تسقط أبدا يبقى المحبة غلبت الموت فالموت ما يقفش قصاد المحبة المحبة تكمل حتى لو في موت لما يقول نظر الله لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا يعني هم بس طب إيه اللي مأخروا ربنا يقول ما أنتوا لسه هتحصلوهم عشان تبقى اللمة حلوة وكبيرة فإيه لسه عاوزين نكتر العدد شوية فكل ما ربنا يجي يقول نيجي دلوقتي لا نأجل شوية عشان يكتر العدد وتبقى اللقاء أحلى وأحلى الأحياء والأحياء الباقين برضه شوفوا الفكرة دي بولس ما يتكلمش عن ميتين قلنا يسميهم راقدين طب يسمي اللي عايشين على الأرض إيه ما يقولهمش الأحياء الأحياء الباقيين يعني إحنا اللي وقعنا من الأفة كده يعني يعني هم الأحياء إنما إحنا الأحياء اللي باقيين باقيين على الأرض يعني هم الأصل دلوقتي اللي في السماء اسمهم الأحياء لما يجي يعبر عننا بولس يقول الأحياء الباقيين اللي زي حضراتكم يعني فيعني عاوز يقول امتوا هتبقوا أحياء بجد بقى في السماء يقولها مرتين تسالونيك الأولى 4 15 يقول نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين وبعدين يقولها في 17 نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السماء فبيسمينا احنا الأحياء الباقين عشان يفهمنا انه الموضوع بالأولى دلوقتي الأحياء اللي في السماء نكون كل حين مع الرب أجمل ما في السماء أن حضورنا مع ربنا مستمر طول الوقت يعني احنا نقعد في الكنيسة ساعة ادي قعدتنا مع ربنا طب دول قاعدين مع ربنا على طول كل حين مع الرب أجمل ما في السماء هو حكاية أنه مع الرب كل حين ليشتاق أن أنطلق وأكون مع المسيح فكرة المعية المستمرة دي يا بختهم طبعا مين يطول يبقى قاعد مع ربنا طول الوقت لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين